بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله إني أحبكم في الله يا عم إني أحبكم في الله يا عم انتوا لسه ما تكحرطوش عملنا لكم ورش عشان تكحرطوا مفيش فايدة قولوا ما شاء الله انت جنطي قوي ما شاء الله انت ما شاء الله لك وتلا بالله ايوه كده تعرفوا تقولوا كده احبك الله الذي احبتنا لاجله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا اخواني وربنا يجعلكم من سعداء الدنيا والاخره يا رب يعني اخواننا واخواتنا في الله ربنا يحفظكم آآ آآ يعني سبحان الله العظيم سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين رايح يعمل ايه رايح يتعلم ثلاث مسائل في معرفه الله من الخضر او امضي حقبه سيدنا موسى لا يمكن بني ادم اصلا يعيش حقبه ابدا ولكن همه المؤمن في معرفه الله اعلى من عمره المؤمن رغبته في انه يعرف ربنا اللي خلقه انه يعرف ربنا اللي فطره انه يعرف ربنا اول حب قلبك عاش معاه في الوجود هو حب الله سبحانه وتعالى رغبة المؤمن انه يعرف ربنا اكبر من عمره المؤمن لو بذل عمره كله انه يسعى في معرفة الله هيموت وهو عطشان من الشوق الى الله سبحانه وتعالى ومن الشوق الى معرفة الله سبحانه وتعالى ايها المعرض عنا ان اعراضك منا الغلابة اللي مش مشغولين بمعرفة الله الغلابة اللي مش مشغولين انهم يتعرفوا على اسماء الله وصفاته الغلابة اللي مش مشغولين ان هم يتصلوا بالله ايها المعرض عنا ان اعراضك منا لو اردناك لو ربنا اراد الناس اللي في الشارع ده كلها لو ربنا اراد انه يسمع العصاة اللي قاعدين الوقت يسمعوا للفسق وللفجور لو ربنا اراد الناس اللي مدياله ظهرها لو ربنا اراد اي انسان على وجه الارض لو ربنا اراد كل الكفار والملاحدة لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا كل ما فيك يريدنا لو أرادك الله وعشان ربنا يريدك انت لازم تريد الله سبحانه وتعالى النهاردة هنتكلم عن اسم من اسماء الله الحسنى اسم خطير جدا يا جماعة اكتر اسم هيخليك تحب ربنا يا سلام ايه اكتر اسم هيخليني احب ربنا ده اكتر اسم ربنا عاملك بيه اكتر اسم ربنا عاملني انا بيه اكتر اسم النبي عليه الصلاه والسلام عاش معاه هو ايه ده يعني هيكون اسم ايه يعني ما انا عارف الاسماء الحسنى ايه الاسم ده اكتر اسم النبي عليه الصلاه والسلام قلبه عاش معاه الاسم اللي من غيره كان زمان كل واحد مننا هلك لولا ان ربنا بيعاملنا بيه الاسم اللي الكون كله يهلك من غير هذا الاسم حد يقدر يقول لي ايه الغفور الغفور اكتر اسم قلب النبي عليه الصلاه والسلام عاش معاه ليه لانه اكتر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ربنا بيه زي ما هنشوف الوقت يا اخوانا اكتر انا انا مستغرب ازاي الواحد ما اكتشفش هذا الكلام من قبل ازاي الواحد ما خدش باله ان اكتر ذكر كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقوله على مدار اليوم هو الاستغفار يبقى معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان عايش بقلبه مع اسم الله الغفور النهارده هنتكلم عن عباده هتغير حياتنا كلنا باذن الله سبحانه وتعالى عبادة عبادة هتغير كل شيء في حياتنا عبادة الاستغفار انا عايزك تركز معايا يعني الواحد ساب الدرس وقعد في ساعة الاجابة بتاعت يوم الجمعة يستغفر الله عايز ادعي ربنا بادعية في قلبي ادعية نفسي اطلبها من ربنا لا لا لا لا لا, لا. مش قادر ادعي باي دعاء واسيب الاستغفار ليه لان زي ما هنشوف دلوقتي الاستغفار ده الحل بتاع كل مشاكل حياتنا مين قعد ساعة الاجابة النهاردة قبل المغرب يرفع ايده إن لله وإنا إليه أيوة واحد اتنين ما شاء الله لا قوة إلا بالله كنا ثلاثة بقى أربعة وخمسة وما شاء الله لا قوة إلا بالله أبشروا يا إخواني أبشروا أبشروا طول ما إحنا لسه زاهدين في الدعاء كده خليكم كده بقى عايزين تتجوزوا ولا لأ؟ نفسكم تتجوزوا؟ طب ما تطلب يا ابني خزان ربنا مليان عرايس عايزين عربيات عايزين ايه خلونا نتكلم في الاستغفار الان خلونا نتكلم في اسم الله الغفور اكتر اسم يحببك في ربنا ليه لانه اكتر اسم ربنا عاملك بيه يا جماعه لولا مغفر ربنا بيغفر لك في اليوم الاف المرات لانك بتذنب في اليوم الاف المرات ومن القوانين الربانية انه لا يوجد ذنب بلا عقوبة لا يوجد ذنب بلا عقوبة يعني معنى ان انت قاعد قدامي سليم رغم الذنوب اللي انت عملتها النهاردة وامبارح واول امبارح ان ربنا اللي بيشيل عنك ان ربنا اللي بيدفع عنك ان ربنا اللي بيغفر لك فلولا مغفرة الله لو ربنا خلى بينك وبين ذنوبك لو ربنا سابك لذنوبك ذنوبك هتقطعك حتت ذنوبك هتمزعك حتت شفت عشرين بلطجي هجموا بالسيوف على واحد اعزل قطعوه حتت هي دي الذنوب بالظبط عشان كده كلمة المغفرة من المغفر غطاء الرأس اللي بيمنع من سيوف الحرب كأن ربنا شبه الذنب بالسيف رب شبه الذنب بحد ماسك سيف زي البلطجي بالظبط حد ماسك سيف وانت اعزل ولولا المغفرة السيف هيشقك نصين يعني انت بتقطع نفسك وربنا بيحفظك انت بتودي نفسك على النار وربنا بينجيك عشان كده كلمة الغفور دي يا جماعة كلمة تحببك في ربنا قوي زمان كان في عشب كده عند العرب اسمه الغفر الغفر ده ايه لما كان الواحد يتجرح ويؤلمه الجراح كانوا يدهنوا عليه من الغفر ده يحطوا عليه من الغفر يعني ذنوبك دي آلام آلامك النفسية كلها بسبب ذنوبك آلامك وهمومك وغمك كلها بسبب ذنوبك والغفور هو اللي بيداويك الذنب ده من الذنب من الديل عواقب وخيمة وربنا هو اللي بينجيك ال ال ال ال الذنوب ده يا جماعة زي خمسين بلطجي واقفين لك بره المسجد هنا والباب مقفول لو اتفتح الباب هيقطعوك حتت دي ذنوبك هي دي بالظبط ذنوبك اسم الغفور او الاستغفار بيشبه الذنوب بالمنظر ده بالظبط لو اتفتح الباب هيقطعوك الباب اللي مقفول ده هو الاستغفار الباب اللي مقفول ده هو اثر اسم الله الغفور في حياتك عشان كده اسم الله الغفور يحببك في ربنا ان رغم كل الذنوب اللي انت عملتها انت قاعد قدامنا سليم اهو اسم الله الغفور اكتر ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ربنا بيه في الحياه هو مغفره ربنا بكلمكم عن اسم الله الغفور فاكتر زمن عصي فيه الله على وجه الارض بكلمكم عن اسم الله الغفور فاكتر زمن انتهكت فيه حرمات الله على وجه الارض بكلمكم عن اسم الله الغفور فاكتر زمن عصي الله بمعاصي لم يعصها احد من العالمين في التاريخ لولا مغفرة ربنا لولا حلم ربنا سبحانه وتعالى لم يكن الدنيا زي ما احنا شايفينها اسم الله الغفور يا جماعة يعني من المفاجآت اللي هتحصل في حياتك لما هتبدأ تستغفر لما هنتكلم مع بعض وهنتفق مع بعض ان شاء الله بإذن الله وقبل ما نخرج من هنا كل واحد يرفع ايده ويقول ورد الاستغفار بتاعه هيبقى قد ايه هو الاستغفار له ورد عادي يعني على السنة النبي جمع الصحابة جمع الناس وقال لهم توبوا الى الله فاني اتوب الى الله في اليوم مئة مرة ابن عمر بيقول عددت لرسول الله في مجلس مجلس قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقوم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه مئة مرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إني لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم مئة مرة الصحابة بيقولوا كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة والنبي كان بيجلس مع الصحابة كام مرة في اليوم يا جماعة ده مرة الصبح ومرة بالليل غير المجلس اللي بيجلسه مع زوجاته النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نملى حياتنا بالاستغفار النبي كان بيدخل الجامع يستغفر يقف يصلي يستغفر يقف على جنازة صحابي يستغفر له النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان الاستغفار ده صاحب لينا في الحياة عايزين ندخل في موضوع الاستغفار ولكن عايزين نفهم الاول ان في استغفار اجرامي يعني ايه ان استغفارنا يحتاج الى الى استغفار يعني ايه استغفار اجرامي يعني يعني يا جماعه واحد مثلا قتل ابن واحد ذبح ابن واحد فراح يقول له بقول لك ايه بقى انت راجل قلبك ايه طيب وكريم يلا المسامح كريم بقى سامحني ده ايه ده ده مجرم ده مجرم هو ده اعتذار عن الجريمه دي ده مجرم ده في عند في الصعيد يقول لك لما يكون في طار وواحد عايز يخلصه يشيل كفنه ويروح للي عليه الطار يشيل كفنه يعني رايح له يقول له عايز تقتلني اقتلني عايز تعفو عني اعفو عني يعني بيعتذر على قدر الجريمه او قريب من الجريمه انما عشان كده استغفر الله العظيم واتوب اليه يا ابني انت ما انتش عارف انت عملت ايه عشان كده يا اخوانا من العبادات اللي هيبقى ليها اثر مفاجئ في حياتك الاستغفار dramatic change تغيير درامي في حياتك ليه لانك ما انتش مدرك ذنوبك حاجبه عنك قد ايه ذنوبك عامله فيك قد ايه عايز تعرف الذنوب بتعمل ايه روح بص على الحجر الاسود ده كان حجر من الجنه حجر من اللي وصف في القران والسنه في الجنه شوف الذنوب عملت فيه ايه تخيل اللي عمل كده في حجر من الجنة عملت ايه في قلبك قلبك حصل فيه ايه انت متخيل الذنوب عملت ايه في مصر انت عارف الذنوب عملت ايه في مصر انت عارف الذنوب عملت ايه في الامة انت عارف الذنوب عملت ايه في دينك انت حصل ان قبل كده واحد اتطرد من طريق الالتزام بسبب ذنوبه حصل حصل قبل كده ان في ملتزمين اتطردوا من الطريق بسبب معاصي سر استهانوا بيها حصل حصل قبل كده ان في ناس دخلت طريق ربنا وحرمت منه بسبب معاصي استهترت بيها حصل حصل ان ناس اتحرمت من الدعوة بسبب الذنوب حصل كل ده حصل انت عارف ذنوبك عملت ايه في نفسيتك انت عارف ذنوبك عملت ايه في رزقك في رزقك ها الحديث اللي في سنده مقال ان العبد لا يحرم الرزق من ذنب يصيبه انت متخيل لما صحيفتك تطلع لربنا كل اثنين وخميس مليانه ذنوب هينزل لك ايه قصاد الذنوب دي فتوحات هينزل لك ايه قصاد الذنوب دي متوقع ايه انت عارف ذنوب الذنوب عملت ايه في العالم كله انت عارف الذنوب عملت ايه في الدنيا الذنوب دي عامله زي عشرة مسكوا في قوس وراحوا قاعدين يهدوا في السد العالي يا عم انتوا بتعملوا ايه يقول لك وانت مالك وانا جيت جنبك انا بقى انا حر في اللي بعمله يا عم انت بتخربها علينا كلنا الناس لو تعرف الذنب اللي واحد مننا بيعمله هيعود على الجميع بضرر قد ايه كانت الناس هتقاتل اللي بيعصي ربنا في الشارع عشان ما يعصيش ربنا في الشارع ليه لان عقوبة الذنوب هتنزل على اللي شاف وسكت وعلى جيران الذنب وجيران جيران الذنب الا من عصم الله سبحانه وتعالى اخواني في الله قضية الذنب قضية خطيرة جدا زمان لما الخليفة سمع ان امرأة ام المعتصم امرأة في سوق من اسواق الرومان وكانت بتشتري في سوق من اسواق عمورية وجندي رومي حب يتريق عليها فقام رابط طرف الصوب بتاعها في الكرسي اللي قاعد عليه قامت اتكشف حتة من رجليها اتكشف حتة من رجليها مش لابسة لبس يعني ضايع ده اتكشف جزء من رجلها فصرخت وقالت ومعتصماه الجندي قاعد يضحك ومعتصماه مين ده احنا في اوروبا انت فاكره ايه قال لها هو ذا المعتصم ياتي اليك على فرس ابلج المعتصم انت بتنادي يا ايتها المراه العاميه الحقيره ده في نظر بتاع الروم بقى انت بتكلمي خليفه المسلمين هيسمعك منين ده قال لها هو ذا المعتصم جاي لك على حصان ابيض فابيض قاعد يضحك عليها فلما وصلت القصه الى المعتصم امر ان يجيش جيش جيش كله على افراس بيضاء كل الجيش على حصان ابيض فابيض وذهب وفتح البلد وذهب الى المكان الذي اهنت فيه المسلمه واتى بالمسلمه وقال لها يا اختاه انا المعتصم لبيك يا اختها انا ذا قد جئت اليك عشان يكيد هؤلاء الرومان ان اقل مسلم في الامه ده الكلام ده كان امتى يا جماعه الكلام ده كان ايام زمن العزه دلوقتي مسلمة تغتصب في السجون وتنتحر وتقتل نفسها من من الغم اللي هي فيه من القهر اللي هي فيه يبقى الذنوب عملت ايه في الامة الذنوب بدلت الغنى فقر الذنوب بدلت العز ذل الذنوب عملت في حياتك نفس اللي عملته في الامة الذنوب عملت في قلبك نفس اللي عملته في الحجر الاسود الذنوب عملت كتير قوي يا جماعة عشان كده عايزين النهاردة نتعلم ازاي قد ايه الذنوب عملت فينا وعايزين نتعلم المفتاح الخطير ده اهو الاستغفار الاستغفار يا ترى الاستغفار يا ترى اثر اسم الله الغفور في حياتك لما يجي هيعمل في حياتك ايه زي ما بقول لك مفاجآت اللي يستغفر ربنا والله يا اخواني الايام اللي الواحد بيرزق فيها الاستغفار الواحد بيبقى متعجب من الفتح على قلبه من الفتح في حياته من الفتح في الدعوة من الفتح لكل حاجة يقول سبحان الله العظيم طب احنا بنسيب اسم الله الغفور ليه طب احنا بنسيب الاستغفار ليه مرة زمان وانا طالب يعني الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه قال لي اقعد النهارده استغفر 5000 مره استغفرت 5000 مره وطبعا كانت عمليه مرهقه مش سهله وبعد كده كنت في مصر ورجعت البلد هنا لقيت الدنيا رغم ان الدنيا ايامها كل حاجه سبحان الله تاثير رهيب بقى وابتلاءات رهيبه لقيت حاجات غريبه بتحصل بس للاسف وقتها ما قدرتش افسر السبب انا دلوقتي فاهم السبب ايه الاستغفار هو السبب لما بتستغفر ربنا بيفتح لك في الدنيا الاستغفار يا جماعة سبب لفتح أبواب السماء عشان كده يعني سبحان الله العظيم البخاري ده فتح الباري ده فتح الباري شرح صحيح البخاري البخاري عامل كتاب ها آه كتاب الايه كتاب الدعوات دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الدعاء كتاب الدعوات بدأ بايه بدأ بباب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يجيب أدعية النبي بدأ بباب استغفار النبي عليه الصلاة والسلام فوقف العلماء طبعا طب البخاري جاب ده ليه قبل ده ليه قال لك عشان الاستغفار بيفتح أبواب السماء فالدعاء يطلع ما يبقاش في بينه وبين الله حجاب ان ذنوبك منع إجابة دعائك منع ان دعائك يصعد يبقى انت لما بتستغفر الدعاء بيصعد الى الله يبقى الدعاء بيفتح ابواب السماء طب اللي بيفتح ابواب السماء ما يفتحش ابواب الارض الدعاء بيفتح ابواب الرحمة وانت داخل بالمسجد دلوقتي قلت ايه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ده كلام اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وافتح ولا يوجد فتح الا بعد غلق يعني يا رب ابواب الرحمه المفعوله مقفوله افتحها لي بعد ما قلت اللهم ايه اغفر لي كان اللي كان قافل عليك ابواب الرحمه هي ذنوبك طب وانت خارج من المسجد هتقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ما انتوش حافظين اذكره الدخول والخروج من المسجد يا جماعه و ومعتصمان حسبنا الله ونعم الوكيل مش حافظين اذكار الدخول والخروج من المسجد بلاش فضايح اشتم الحته ده يا باشمهندس ياسر فضيحه يقول لك ال... يقول لك رجاله المنصوره مش حافظين اذكار الدخول والخروج من المسجد قولوا يا رجاله وانتوا خارجين من المسجد هتقول ايه ما تفضحوناش قدام الاجانب اللهم اغفر لي برافو ما قلتوهاش بس برافو وخلاص برافو اللهم اغفر لي وافتح لي ابوابه فضلك ما شاء الله لا قوه الا بالله وافتح لي ابواب فضلك كان اللي كان قافل ابواب الفضل هو الايه ذنوبك الذنوب بتفتح ابواب الرحمه الذنوب بتفتح ابواب الفضل الذنوب بتفتح ابواب السماء الذنوب بتفتح الاستغفار بيفتح ابواب الفردوس الاعلى الاستغفار مش بس بيفتح ابواب السماء وابواب الرحمه وابواب الفضل الاستغفار بيفتح ابواب الفردوس الاعلى حد يعرف يجيب لي دليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير طوبى وجدت حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور فيه طوبى مع الفردوس الأعلى مع الفردوس الأعلى فطوبى إن كانت شجرة من الفردوس الأعلى يبقى طوبى لمن وجد في صحفات استغفار كثير إن أهل الاستغفار كثير ده يا جماعة يعني كثير زي النبي عليه الصلاة والسلام كده يبقى من أهل الفردوس الأعلى يعني الاستغفار بيدخل الفردوس الأعلى يبقى مشكلة إيه اللي الاستغفار ما يحلهاش بعد كده يبقى أزمة إيه للاستغفار ربنا الغفور ما يفرجهاش بسبب الاستغفار بعد كده بقول لكم اسم الغفور ده هيربطك بربنا جدا هيصلك بالله اسم الغفور ده هيحببك في ربنا اسم الغفور ده هيديك أمل في الحياة اسم الغفور ده أكتر اسم قلب النبي عليه الصلاة والسلام عاش معاه اسم الغفور ده أكتر معاملة ربنا بيعملها لك في حياتك اسم الغفور ده مفتاح لحل جميع مشاكل حياتك سبحان الله العظيم واحد من الناس يعني زوجته بتقول يعني الراجل زوجها كان انسان كويس جدا وانسان قوي وسليم وكل حاجه في حياته كويسه بتقول فجأة صحته اتدهورت لدرجة انه خس 18 كيلو في خلال ايام ونفسيته تعبت وبدأ يبقى عصبي وحياته اتملت مشاكل وامراض وفقد يعني ايه ان هو يستطيع ان يأتي اهله فالموضوع ده وتر البيت وخلاه عصبي وخلاه متنرفز والدنيا اسودت فلما اسودت الدنيا في وجهها ذكرت سلاح الاستغفار ألهمها الله علاج الاستغفار فبتقول فبدأت تجتهد في الاستغفار ليل نهار بتقول لدرجة ان هي كانت ايام بتجيب 2000 مرة استغفار يعني 200 300 مرة بعد كل صلاة ولا حاجة بتقول لدرجة ان بعض المرات كانت تعد استغفرت قد ايه تلاقي 7000 مرة استغفار بتقول سبحان الله العظيم وبعد اسابيع زوجها داخل بالعربية كده في البيت البلاط مفروش من جوه البتاع متبلطه من جوه بلاطه تحت العربيه طرقعت كده بيشيل البلاطه فيها ايه دي تحتها ايه لقى عظم وشعر ومسامير يعني ايه سحر سحر وعارف ازاي بقى يرمي هذا السحر وازاي يتخلص منه بتقول في خلال ايام بفضل الله سبحانه وتعالى رجع معافا كما كان رجع ولا كان في حاجه قعد اسبوع نايم مش قادر من التعب اللي كان فيه ورجع ولا كان في اي شيء السحر يروح بالاستغفار ده الناس يا جماعة يا عيني من كتر ما الناس حاسة بقضية الشياطين والجن والسحر والحسد بقى في نصابين كتير قوي يقعد لك ايوه انت عليك عمل شكل عينيك يا عم انت قريت من شكل عينيه فين يعني انت بتقرا الغيب ولا ايه ايوه ده انت عليك سحر مش عارف ايه ده انت عليك جن سفيا قاعدين بقى يشتغلوا في الناس بقى والناس يا عيني من الهموم اللي هي فيها يا عم الاستغفار عالج السحر الاستغفار اذهب الله به الساحر يعني ايه المشكلة مهما كانت مشكلة ضخمة مهما كانت مشكلة كبيرة الاستغفار بيعالج هذه الامور كلها الاستغفار بيعالج هذه المشاكل كلها انك انت تعرف الاستغفار ده ممكن يعمل في حياتك ايه سبحان الله العظيم امبارح الامام قرأ في صلاة العشاء آية عظيمة قوي ولو انهم ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ها لوج لوجدوا الله لوجدوا الله لوجدوا الله توابا رحيما لوجدوا الله هتلاقي ربنا في حياتك لو استغفرت ربنا هتلاقي ربنا معاك مهما كانت المشكلة لو استغفرت ربنا هتلاقي ربنا من الكلمات اللي هزت قلبي كلمة واحدة ست مطلقة وعندها ثلاث عيال اه دي الكلمات اللي هزت قلبي الست دي المفروض بقى تجري على الجامعات الخيرية و... ونروح نستكشف حالتها والناس تستكشف حالتها بتقول انا ربنا مطلقة وعندها ثلاث اولاد ولا تعمل وعايزة تتفرغ لاولادها وبتقول ربنا اغناني وفتح لي ابواب رزق باذن الله سبحانه وتعالى بعد ما ادمنت الاستغفار فقالت كلمة عجيبة يا جماعة قالت المصدر الوحيد لدخلي هو الاستغفار المصدر الوحيد لدخلي هو الاستغفار تعرف يبقى المصدر الوحيد لدخلك هو الاستغفار تعرف تتجوز بالاستغفار تعرف يعني سبحان الله العظيم قصة عجيبة يعني وجدتها قصة عجيبة جدا يعني واحد بيحكي ان هو كان محتاج عربية ضروري ومش عارف ايه والاسرة نفسها في عربية وعايزة فبيتفرج على قناة فضائية قناة فضائية دينية فلقى في إيه برنامج كده مسابقة دخل المسابقة المهم شوية واتصلوا بيه طبعا ادمن الاستغفار من اجل ان ربنا يرزقه شوية بيقول لهم اتصلوا بيه مبروك انت كسبت معانا عربية فبيقول يعني يعني الواحد ايه ده عربية بالاستغفار الاستغفار هو الاستغفار بيجيب عربيات يا جماعه هو الاستغفار بيعمل كل ده الاستغفار بيجوز اخواتنا اخواتنا الكريمات الاستغفار بيجوز مساله العنوسه اللي مدمره المجتمع الوقتي هو الاستغفار ممكن يجوز اخت في مسجد يعني يعني داخله اخت فلقتها مكتئبه وحزينه ومهمومه قالت لها انت اتجوزتي قالت لها لا لم اتزوج بعد ما اتجوزتش بعد قالت لها انا كان نفسي في طفل ولم ارزق طفل وكانت اطفال قضيه صعبه بالنسبه لها بتقول كان نفسي في طفله آآ آآ آآ يعني ايه يعني خلاص بقى كبرت بقى وخلاص يعني ده اخر فكان نفسها في طفله فبتقول يعني خلاص بقى عشان قبل ما يعني تصل الى سن الياس مثلا او اللي بيسموه سن الياس فسبحان الله فبتقول ادمنت الاستغفار بتستغفر بال 500 مره في اليوم يعني يجي 100 مره كده بعد كل صلاه ولا حاجه 500 مره في اليوم بتقول قعدت ثلاث شهور فرزقت طفله فبتقول انا ربنا اداني بالاستغفار ما تطبق الكلام ده فاخذت هذه الاخت هذه الروشته وبدات تطبق فيها في خلال شهور قليله رزقت الزواج بالايه؟ بالاستغفار عريس بالاستغفار يا جماعه هو معقولة هو يعني اخ وانا داخل فبيقول لي انت مش هتعلن بقى عن مشروع الجمعيه الخيريه اللي عامله مشروع تزويج الشباب قلت له تزويج مين يا ابني انت ما انت شايف الحاله ولا ايه مين يا عم هيتجوز مين يا عم هم اللي تحت عايزين يتجوزوا بس اللي فوق معهمش حاجه هيتجوز من ايه هو المصدر الوحيد لمهري هو الاستغفار تعرف لا أه؟ وهي تقول المصدر الوحيد لشبكتي هو الاستغفار وتتجوزوا انتوا الاثنين بعض بالاستغفار وتخلفوا بالاستغفار وتختنوا بالاستغفار وتدخلوا الجنة بالاستغفار هو الاستغفار ده صاحب في الحياة يا اخوانا الاستغفار ده صاحب الاستغفار ليس عند الذنوب ده مفهوم لازم يصلح عندنا الاستغفار مش حاجة بتتعمل لما بتقع في ذنب الاستغفار ده حاجة عشان كده من العجائب تلاقي سورة المزمل ان ربك يعلم وانك تقوم ادنى منه ثلثي الليل يا نهار ابيض يعني الساعة عشرة بالليل النبي واقف على سجادة الصلاة لحد الفجر ثلثي الليل ونصفه وثلثه ففي الاخر ها واستغفر الله ان الله غفور رحيم مين يا رب اللي استغفر ربنا الصحابة اللي رجلها ورمت من قيام الليل اللي رجلها تفطرت من قيام الليل بعد كل الجهد في العبادة ده اهو بعد كل الجهد في العبادة ده هو ها ترزق الاستغفار تسأل الاستغفار تكلف بالاستغفار يا اخوانا الاستغفار ده مهما عبدت مهما ارتقيت ده انت المفروض تزيد في الاستغفار لما ترتقي طب بعد سورة نوح بقى مش في العبادة بعد سورة نوح في الدعوة بعد 950 سنة دعوة اخر سورة نوح وهو بيقول رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا في الاخر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات استغفار بعد 950 سنة دعوة النبي كان يخلص الصلاة يقول رب اغفر لي الايات اللي سمعناها في صلاة المغرب في الركعة الاولى ها سمعنا ايه سمعنا ايه قول يا سمعنا ايه في الركعه الاولى انت لو ما قلتوش بتاع دي لسه سخنه يا عم ما انا عارف ان احنا سمعنا الذريات سمعنا ايه في الذريات احنا هن ايوه كده وبالاسحار هم يستغفرون وبالاسحار بعد ما قعد يصلي طول الليل قليلا من الليل ما يهجعون يعني ما نامش حاجة وبالأسحار هم يستغفرون بتستغفر على ايه يا اخوانا الاستغفار ده صاحب في الحياة صاحب سيدنا نوح وبيركب في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي غفور رحيم قال لا بيقول لهم احنا ما نستاهلش ان احنا نركب احنا لو على ذنوبنا كنا نغرق في الطوفان بس ربنا اللي غفور رحيم يا ربي اما المؤمن يعيش في المعنى ده انا استاهل محمد بن واسع رحمه الله كان يقول غلاء الاسعار بسبب محمد بن واسع لو مات محمد بن واسع على استراحة الناس انك تبقى حاسس انك مذنب بس ربنا هو الغفور الرحيم ربنا هو اللي ساترني ربنا هو اللي مداويني من جراح الذنوب ربنا هو اللي حاميني من اثر ذنوبي لكن انت تعرف ان الاستغفار ده بيحميك قد ايه الاستغفار ده تحقيق احلام يا جماعه تحقيق احلام السلف لما كان حد يجي للسلف يقول لهم انا فقير روح استغفر انا مش متجوز روح استغفر انا عندي مشكله روح بالنسبه لهم الاستغفار ده كان حل جميع المشاكل القصة المشهورة جدا وجميلة جدا وممتعة جدا ويعني متهيألي كل الناس عارفاها او معظم الناس عارفها لكن الدلالة بتاعتها لو فكرنا فيها دلالة جميلة قوي اللي هو الامام احمد لما سافر وكان هيبات في المسجد والراجل طرده من المسجد بعد العشاء والدنيا بتشتي جه واحد خباز فقير خده البيت عنده قعد يستغفر طول اليوم وهو بيخبز فالامام احمد قال له انت بتعمل كده طول الليل قال له اه قال له بقالك قد ايه قال له بقالي 20 سنة لا يبقى اللي بيقوم الليل بالاستغفار ده بالتأكيد ربنا محقق له كل أحلامه شوف الفهم يا جماعة فقال له وماذا فعل الله لك طب انت الوقت الاستغفار ده ربنا عمل لك ايه بس ده انا مسكت لقطه ده انا مسكت واحد لقطه واحد من المستغفرين الله في قيام الليل تعالى يا عم ربنا عمل لك ايه قال له ما طلبت من ربي طلبا الا استجابه لي احلامك مجابه كل الاستغفار ده بيخلي احلامك مجابه اذا ادمنته اذا لزمته اذا لزمت الاستغفار جعل الله لك من كل هم فرجا من كل ضيق فرجا ومن كل من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسب وان كان السند في مقال الا ان شواهد الشرع بتدل عليه الاستغفار يا جماعه بيفتح كل الابواب المقفوله سيدنا نوح بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارة اللي سدد السماء الذنوب ويمددكم بأموال اللي سدد الخزائن الذنوب وبنين اللي سدد أرحم النساء الذنوب ويجعل لكم جنات اللي سدد الأرض الذنوب الذنوب لما تتوب منها كل الأبواب هتتفتح عليك كل أبواب الرحمة والفضل فالإمام أحمد قال له ماذا فعل الله لك قال له لم اطلب من ربي طلبا الا استجابه لي الا طلب واحد قال له ايه قال له ان ارى الامام احمد بن حنبل قال له انا احمد بن حنبل والله لقد جررت اليك جره ده انا اتجريت ليك الكلمه دي يا جماعه ايه اللي نفهمه منها ايه اللي نفهمه من هذه القصه ان المداومه على الاستغفار ده احلامه ربنا بيحققها له احلامه ربنا بتحلم بايه طب تعالوا ندخل القرآن كده ونشوف أحلام اللي بيستغفروا ربنا بتتحقق ولا لا بتحلم بإيه في زمن الاكتئاب والتوتر I'm stressed and depressed عايز تبقى لا stressed ولا depressed استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم هيمتعك هتعيش في متعة يمتعكم متاعا حسنا عايز تبقى سعيد وفرحان والدنيا ممتعة في حياتك استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا عايز تتمتع في الدنيا استغفر ربنا طب بتحلم بايه تاني نفسك فين نفسك تبقى شاب قوي بادي بيلت كده وهتقوي بقى وايه بقى وحاجة يعني ما حصلتش بقى ونفسك في القوة ونفسك بعد الزواج ربنا يديك قوة ونفسك ربنا يديك في الحياة قوة استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارة ها ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة قوة هنا ناكرة شمول أنواع القوة ربنا يفتح عليك من كل أنواع القوة من القصص العجيبة اللي أثرت فيها جدا لأن دي كانت مشكلة عندي وأنا طالب إيه إيه إيه يعني بنت عندها أو فتاة عندها مرض الدوخة يعني في الصيام تيجي من العصر للمغرب ما هياش قادره بتنام لا قادره تتكلم ولا قادره تعمل حاجه وتقول طب انا هتجوز ازاي طب انا هخلف ازاي طب انا هشيل مسؤوليه اسره ازاي وهي لسه لم تتزوج المرض ده كان الواحد لما بيجي له مرض الدوخه ايام الكليه كل ما تروح لدكتور يقول لك ايه chronic fatigue syndrome عندك هبوط مزمن طب انا اعمل ايه يعني في ال chronic fatigue syndrome ده يعني الهبوط المزمن ده اعمل فيه ايه هو كده انت عندك دوخه طب احلها ازاي هي دوخه فسبحان الله فهذه الفتاه الهمت الاستغفار الهمت كثره الاستغفار بتقول ربنا عفاها وادها قوه بعد الاستغفار لدرجه ان اللي هي اللي كانت قبل الافطار تنزل تقضي الحوائج بتاعه العيله بتاعتها وبعد الفطار في رمضان تنزل التراويح وتنزل التهجد الصحة دي جابتها منين من ادمان الاستغفار العافية دي ويزيدكم قوة الى قوتكم عشان كده دي مشكلة كتير عند الطلبة ومشكلة عند ناس كتير جدا دلوقتي مشكلة الهبوط والدوخة يعني انا عايز اقول لك ايه انا عايز اقول لك ان الاستغفار بيحل مشاكل انت ممكن ما تتخيلش ان هو يحلها انت ممكن ما تتخيلش ان مجال عمل الاستغفار يوصل لها طب انت نفسك في ايه نفسك الدنيا الملعونه دي مصايبها ما تجيش عليك كوارثها ما تنالش منك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يبقى اذا يا اخوانا ياما ياما نساء لفوا اوروبا عشان عيل عشان الانجاب والاستغفار هو اللي رزقه بالانجاب ياما مرضى لفوا المستشفيات عشان الشفاء واللي ربنا نزل به الشفاء هو هو الاستغفار يا اخوانا يعني في يعني في مسجد من المساجد فداخل شاب مهموم وحزين ويعني سبحان الله اللي لم يرزق الانجاب او اتاخر الانجاب يعني انا قعدت بعد الزواج حوالي اربع سنين مثلا موضوع الانجاب تاخر بيبقى ضغط انت انت ممكن يكون الموضوع مش في دماغك ولكن ضغط المجتمع عليك ضغط المجتمع عليك فعلا موترك يعني انت عايز تخلص يا عم خلاص يا عم نروح نشوف بلد تانية نعيش فيها فسبحان الله العظيم وبيبدا الناس يوتروا الانسان ويبدا وبيبدا يطلع بقى كمان بعض الحس... الشامتين بقى فيعني انا اذكر مره يعني بعد مثلا سنتين ثلاثه كده مش فاكر يعني إيه إيه الانجاب تاخر فواحد فات عليا كده فقال لي لا لا لا يا عم بقى شد حيلك ومش وبدا يتكلم بطريقه غريبه كده يعني ايه انا حاسس ان هو ايه يعني كانه بي يعني سبحان الله فنزلت يوميها بعد ما خرج من عندي وانا زعلان كده وحزين وعينيا بتدمع فماسك المصحف فبفتحه وانا حزين فبفتح فلقيت قول الله فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون حسيت ان الدنيا انت ربنا لو فتح عليك في الدين أغلى من الدنيا واللي فيها والمهم اللهم لك الحمد الواحد لما اجتهد في الدعوة بعد كده ربنا فتح إنما أنا أقصد إن بيبقى أزمة فالشاب داخل المسجد وهو مخنوق ومكتئب وتعبان ف... فواحد راجل كبير بيقول له مالك يا ابني قال له أنا ما لفيت على كل العيادات ما خلفتش لحد دلوقتي وما فيش دكتور في الدنيا لو رحت له ما فيش حاجة في الدنيا لو عملتها ما فيش طريقة لو عملتها ما فيش خالص و... ومش عارف في ايه ايه ومفيش اطفال وما خلي انجبتش والموضوع بالنسبه له موضوع صعب على نفسيته قال له اقول لك روشته بس على شرط الروشته صعبه جدا بس تطبقها قال له صعبه صعبه بس قول لي قول لي ايه روشته قال له قبل الفجر بساعه تصحى كل يوم انت ومراتك نص ساعه تصلي ونص ساعه تستغفر يوميا وما تستبطئش الموضوع قال له ماشي رجع لزوجته قال لها قالت له خلاص نبدا قال لها من امتى قالت له من اول الليله انا هبدا من اول الليله بيقول 15 يوم وزوجته كانت حامل 15 يوم سبحان الله العظيم واحد معاه في في في المهنه بتاعته في الشغل بتاعه سمع منه هذه الروشته طبقها شهر وزوجته حملت واحد ثالث سمع روشته قالها لزوجته ما كانوش بينجبوا زوجته طبقتها وما طبقهاش برضه حملت يعني ممكن حد يشيل مش شرط كله يشيل يعني يعني مش شرط كله يبقى ايه يعني حد يا عم ي... حد يستجدع وخلاص حد ربنا ينزل الفتح بسببه وخلاص اللي بيستغفر كتير ده ربنا بينزل الفتح آه على اللي حواليه بسببه فما تشوف واحد مدمن استغفار روح ايه يعني يعني ارسم عليه كده عشان تصاحبه يعني لان ده انت ما انتش عارف ربنا يفتح له ايه في الدنيا وفي الاخره يعني يا اخوان انا عايز اقول لك ان الاستغفار ده بيحل قضايا في غايه العجب بيحل قضايا من ال... يعني القصص اللي اثرت في قلبي يعني واحده من النساء وقاعده برضه في المسجد وقاعده زعلانه وجت اخت فبتقول لها مالك حد من العيال قرفك ولا ايه قالت لها عيال ايه انا عندي عيال فعلا بس شويه عرايس لعب مسميه عروسه منهم خالد وعروسه منهم محمد وعروسه منهم نوره وعروسه منهم مسميه العرايس على اسماء الاطفال اللي نفسي يبقوا في يوم من الايام اطفال انما ما عنديش اطفال ما عنديش اولاد قالت لها سبحان الله العظيم ما عندكيش اولاد قالت لها وجوزي مصمم ان حملت اجيب ولد يعني انا مش عارفه اجيب لا ولد ولا بنت وهو كمان مصمم على ولد وبتبقى مصيبه لو حملت وجبت بنت ده نجي اي حاجه قالت لها كمان ولد وحاولت اشتغل عشان اخرج همي في الشغل ما فيش شغل قابلني قالت لها سبحان الله العظيم طب ليكي في روشته بس على شرط قالت لها ايه قالت لها ما تتعبيش مهما طال الوقت ما تزهقيش مهما طال الوقت وما لقيتيش علامات الفرج ما تزهقيش قالت لها ايه قالت لها الاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين قالت لها لا يعني الاستغفار بيجيب عيال الاستغفار بيجيب انجاب بتقول ما هي الا بضعه شهور ورزقها الله ولد اسمه عبد الله وكمان جالها وظيفه للاسف الشديد احنا طبعا ضد عمل المراه يعني بس هو هو ده اللي حصل يعني فخلفت وكمان رزقت وظيفه فسبحان الله يا اخواني الاستغفار ان تدمن الاستغفار ان تدمن النبي عليه الصلاه والسلام لما نشوف كان بيستغفر قد ايه كان بيستغفر ازاي النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله اكبر لا مش الله ده لسه داخل من المسجد اللهم اغفر لي وافتح لي يا بابا رحمتك طب الله اكبر اللهم باعد بيني وبين ذنوبي اللهم نقني من خطاياي اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد الدعاء ده اسمه دعاء الايه استفتاح حاجة مقفولة وبتتفتح لك بسبب الاستغفار حاجة مقفولة والاستغفار بيفتحها لك بتفتح الحجب اللي بينك وبين ربك عشان في الصلاة تعرف تدخل على مولاك وتنطلق إلى ربك طب النبي عليه الصلاة والسلام يجي يركع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ها اللهم اغفر لي يجي يسجد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك من أذكار السجود اللهم اغفر لي بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين مش يعني اتنين مرتين يعني ايه قولهم كذا مرة لغة يعني يعني قولهم كذا مرة قبل ما يسلم من التحيات اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت النبي عليه الصلاة والسلام يسلم بالصلاة اول حاجة يقولها بعد السلام ايه رب اغفر لي رب استغفر الله استغفر الله يستغفر ربنا وهو خارج من المسجد اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب فضلك النبي عليه الصلاه والسلام في اذكار الصباح والمساء يقول سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك يقول سيد الاستغفار بالنهار بالليل النبي عليه الصلاه والسلام يحس ان قلبه كده ان لا يغان على قلبي استغفار 100 مره النبي عليه الصلاه والسلام جالس مع اصحابه استغفار 100 مره النبي عليه الصلاه والسلام حياته مليانه استغفار يا جماعه حياته يخرج من الخلاء يقول غفرانك غفرانك لما تيجي تشوف الاذكار بتاعه استغفار النبي تحس ان كل ده يا رسول الله عدوا معايا اذكار استغفار النبي حد يعرف يعدها معايا ها واحد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ها اتنين رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور روايه تانية رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اربعه اسيد الاستغفار تعرفوا تقولوا معايا قول يلا اللهم انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من خدوا بالكم دي اخطر جمله في الحديث اعوذ بك من شر ما صنعت اعوذ بك من شر ما صنعت انك انت تعرف ان شر ذنوبك هو اللي مضيعك الجمله دي اكتر جمله تضغط عليها في الحديث اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك عليه وابوه بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت النبي عليه الصلاه والسلام استغفارات رسول الله طب استغفار سيدنا ادم حد عارفه رب اني ظلمت نفسي وان لم تغفر لي وترحمني لاكونن من الخاسرين استغفار سيدنا موسى حد عارفه رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي استغفار سيدنا ابو بكر الصديق حد عارفه رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم استغفار سيدنا يونس حد عارفه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين استغفار سيدنا سليمان حد عارفه رب اغفر لي ها رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي رب اغفر لي يبقى الاستغفار يا اخواني في الله الاستغفار انك انت يبقى عندك ايه سمعنا واطعنا غفرانك طب غفرانك على ما انت سمعت وقطعت ما احنا قلنا الاستغفار ده من عجائب استغفار النبي من عجائب صيغ استغفار النبي والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري حد يعرف يعد معايا النبي استغفر من كم نوع من الذنوب اللهم اغفر لي ايه خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي يعني ايه كل ذلك عندي كل العبر دي يا رب عندي كل الذنوب دي يا رب في صحيفتي انا عملت كل الجرائم دي يا رب اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قادر كم نوع من انواع الاستغفار الذنوب 13 نوع كأن النبي بيعد جبال ما قدمت ومال التعظيم ما اخرت ما اسررت ما اعلنت كأن النبي بيعد للتعظيم كأن النبي حس ان ذنوبه جبال النبي عليه الصلاه والسلام دي مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه ذنوبه دي احاسيس النبي وهو بيستغفر عليه الصلاه والسلام بيعد 13 نوع من الذنوب خطيئتي وجهلي يعني ايه جهلي الذنب اللي انا عملته وانا مش عارف عظمتك يا رب اسرافي في امري الذنب اللي عملته النهارده ورجعت له بكره ورجعت له بعده ومش عارف اسيبه يا رب وما انت اعلم به مني الحاجات اللي جوه قلبي اللي انا مش عارفها يا رب ذنوب يا اخوانا انك انت ت... وجدي وهزلي الجد الحاجات اللي انا عارف انها حرام وعملتها الاستغفار يا جماعه انك انت علو همه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان ربنا فاتح عليه في كل حاجه فتح عليه في العلم وفي الفهم وفي الإيمان وفي القلب ذنوبك يا ابني إني لا يغال على قلب الغين اللبس إنك أنت ما عدتش شايف حتى أستغفر الله لما يجي الاستغفار يرجع النور تاني لما يجي الاستغفار الدنيا تنور كلها الرؤية تيجي الاستغفار ها ان نكتت في القلب نكته سوداء عارفين البطاطسايه لما تيجي حاجات سودا كده سوس ينخر فيها لجوه ها حاجات بتنخر في القلب تلاقي نفسك بتسمع الدرس ما بتتاثرش بتسمع الشريط ما بتتاثرش بتقرا القران ما بتتاثرش بتسمع الموعظه ما بتتاثرش مفيش القلب واقف القلب واقف ليه لان الذنوب قافله على القلب لما تستغفر تفاجئ ان الاحباط راح والهم راح وقلبك بقى بيتأثر بأقل موعظة يا جماعة كلام اللي كنا بنقوله في الدعوة من عشر سنين ويقلب حياة ناس الوقت تصرخ في الشاب بيه ما بيتأثرش ما بيتأثرش ليه لأن القلب مقفول يا إخوانا هو الكلام هو الكلام ما هو القرآن هو القرآن هو نفس الكلام ولكن القلب مقفول عايز قلبك يبقى رقيق في الموعظة عايز قلبك يتفتح للقرآن عايز لما تسمع تذكرة تأثر فيك الاستغفار من أسباب فتح القلوب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ومن وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد حد منكم لسانه اشتغل في الاستغفار يا جماعه ولا مفيش فايده يعني اه يعني في outputs ولا الدنيا اه يعني الدنيا ماشيه يعني ولا يا رجاله وحدوها شباب لا اله الا الله الحمد لله طول ما انتم بخير الدنيا بخير ان شاء الله كنا بنتكلم في ايه بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله ايوه كده ايوه كده اليقظه العاليه اللي عند الناس دي كنا بنتكلم في الاستغفار انا عايز ادخل معاكم دلوقتي يا جماعه في التوصيات بدري بدري ليه عشان اقدر نتكلم بصوره نتكلم بصوره واضحه عايزين نعمل ايه اول حاجه انا عايزك تعملها اول ما تروح تجيب ورقه زي دي وتكتب عليها كده ايه ورقه الذنوب ورقه الايه الذنوب الاستغفار ده عارف طلب اللجوء السياسي واحد مطرود من بلده او هيتقتل وبيطلب لجوء لبلد الاستغفار ده طلب لجوء الى الله ورقه الذنوب عشان تستغفر عليها طب هتكتب ايه يعني حد منكم كده يقول لي ايه انواع الذنوب اللي هتكتبها عدوا معايا كده يا جماعه انواع الذنوب اللي انت هتكتبها وتحت كل نوع من انواع الذنوب انت هتعمل ايه بقى هتجيب ورقه كربون سودا وتقوم لازقها ها يعني انت ايه الموضوع مفتوح يعني ها النوع الاولاني ذنوب ذنوب السر معاصي السر ما هو واحد هيقول لي ايه هكتب ذنوب ايه انا مش فاكر ما انتش فاكر طب تعالى نفتكر مع بعض بقى ونفتح مع بعض واحده واحده كده معاصي السر كل مكالمه حرام غصب عنك يا سيدي مش مشكله بس حصلت كل مره دخلت على النت كده وشفت حاجه ملهاش لازمه كل مره في الشارع كده خبطت عينك من غير ما حد ياخد باله كده في ايه في حاجه معديه كده ملهاش لازمه ها او انت من تحت النقاب كده يعني الامر ما يسلمش برضه كل مرة عملت معصية سر وانت ما حدش شايفك غير ربنا ودي اخطر انواع المعاصي عشان كده دي في الاول تاني نوع من انواع المعاصي تكتبه اقعد افتكر بقى كل واحد عارف معصيه كل واحد عارف هو بيرجع لايه وبيرد لايه تاني تاني نوع من انواع المعاصي معاصي زمان ايه معاصي زمان قبل ما حضرتك تدخل المسجد وتلتزم هو انت فكرك ان في ان ان اللي انت سبت عمله يبقى انت تبت منه وسبت غير تبت انت ممكن تكون سبت بس اصل هو ممكن معاصي ايام ثانويه عامه عيب بقى لما بتقيد في الجامعه انك تعملها معاصي قبل الجواز عيب بقى ما عادش دورك يعني بعد ما اتجوزت تعملها معاصي ايام الشباب عيب بقى ما بقيت راجل كده وعيالك ماشيين جنبك انك انت تعملها اه يعني ففي حاجات انت سبتها وفي حاجات انت سبتها ونسيتها انت تبت من كل اللي انت عملته يبقى اذا معاصي زمان تتوب منها وتجدد التوبه منها ثالث نوع من انواع المعاصي تستغفر ربنا منه معاصي القلوب يعني ايه معاصي القلوب يا جماعه في معاصي اشد من الكبائر القلوب يعني ايه معاصي القلوب يا جماعه هو ابليس اللي ضيعه ايه واحد بعد سبعين الف سنه عباده انتكس بسبب ايه مصيبه جوه قلبه عايز ايه رغبته ايه ادم ما يبقاش على مني يبقى اذا معاصي القلوب ديت ها ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ذنوبك ممكن تخزل بها في اخطر موضع محتاج الثبات فيه يعني ساعه فتنه الممات الشيطان ممكن يفتنك عند الممات بسبب ايه ببعض ما كسبوا يبقى اذا معاصي القلوب يا جماعه عشان كده تلاقي فجاه واحد ملتزم 100 100 اه وعمل زي الايه عارفين الوزه لما بتتذبح شفت وزه اتذبحت قبل كده الوزه لما بتتذبح ما بتقعش بتفضل ماشيه عادي كده ورافعه راسها برضه وفجاه تقوم اه تفضل ماشيه كده اه ولا هممها خالص وتقوم فجاه تقوم واقعه اهو في اخوه بتبقى كده هي مدبوحه جوه قلبها بمعاصي القلوب بس مش باينه وفجاه يقوم واقع فتبص لاخ فلان اللي كان اخ فلان مين يا ابني انت انت باص من بره انت ما خدتش بالك ان في معاصي قلوب وفي رواسب جاهليه جوه قلبه هو ما طهرهاش وفي رياء وفي وفي في استغفر ربنا من معاصي القلوب عشان ما تجيش تفاجأ بيها عند الموت او ساعه الجهاد او او في انتكاس مفاجئ رابع نوع من انواع المعاصي تستغفر ربنا منه معاصي النفوس هو النفس غير القلب اه القلب ده اللي هو ايه يحب الشهوات يجي فيه شبهات من معاصي القلوب الشك شهوات وشبهات امال ايه معاصي النفوس معاصي النفوس دي بقى الكبر الانا الانانيه اللي جواك الانا زي ما ابليس قال انا خير من انا احسن اول واحد قال انا في الدنيا دي كان ابليس انا والعياذ بالله يبقى معاصي النفوس النفوس دي خاربه الدنيا انتوا عارفين ليه التيار الاسلامي لا يجتمع نفوس انتوا عارفين ليه كتير مننا مش قادر يحط ايده في ايد اخوه نفوس نفوس عشان كده يقول لك يعني ايه التنافس ان في جايزه كل واحد نافس ان حد ياخدها منه مش قادره نفسه تقبل انها تتاخد منه ها فيبقى ده التنافس نفوس معاصي النفوس الكبر العجب رؤيه النفس ها الانانيه الانا اللي جواك حب الظهور حب المدح كل دي معاصي النفوس مصايب معاصي النفوس دي مصايب دي اللي مضيعه الطيار الاسلامي الا من رحم الله دي اللي مضيعانا كلنا ونحن اول ناس معاصي النفوس رقم خمسة يبقى اول معاصي معاصي ايه السر تاني نوع من انواع المعاصي زمان معاصي زمان تالت نوع معاصي القلوب رابع نوع معاصي النفوس خامس نوع ذنوب الفرائض فرائض انا بصوم رمضان الحمد لله وبصلي الخمس فروض الفجر انت تعرف ان ابن باز رحمه الله قال ان اللي يظبط المنبه قبل ما ينام على الساعه 8 الصبح ميعاد الشغل او المحاضره وما يظبطوش على الفجر فقد كفر ده عالم الناس دي ما بتقولش اي كلام يا جماعه فرائض كم مره ظبطت المنبه على الصبح وانت عارف انك انت ما ظبطتوش على ميعاد الفجر ولا خدت باسباب انك تصحى الفجر مش هقول لك كم فجر راح عليك كم فجر راح عليك وانت نايم وما عملتش حسابك ازاي تصحى او خدت سبب من اسباب الصحيان معاصي الفرائض سادس نوع من انواع المعاصي معاصي الاخلاق والمعاملات اكتر حاجه بتدخل الناس جهنم معاصي الاخلاق والمعاملات واكتر حاجه تدخل الناس الفردوس الاعلى مع كم مدرس خدت عنه في ثانويه عامه وكلت عليه الفلوس وخلعت كم واحد استلفت منه حاجه معلش بس اخد منك دي انت نسيت هو مين اصلا ونسيت انت خدت منه ايه كم مره في الشغل الدنيوي بتاعك ما دي امانه خنت الامانه وقصرت في حق الناس اللي انت بتتعامل معاهم مع... كم مرة أذنبت في حق أمك وأبوك كم مرة شوحت لوالدتك بإيديك وخرجت ورزعت الباب وراك كم مرة قلبت أرحامك ووصلتهمش كم مرة أذيت جار من جيرانك معاصي الأخلاق والمعاملات كم مرة أذيت حد من أهل الدين لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله كم مرة لسانك اتمد على شيخ من الشيوخ على الفيسبوك كم مرة اتجرأت على حد من أهل الدين والنبي بيقول لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله كم مرة كم مرة أجرمت في حق الأخلاق والمعاملات النوع السابع من أنواع الذنوب في ورقة الذنوب الطويلة أوي يا جماعة ده كل واحدة من دي عايزة ورقة النوع السابع يا أخوانا المعاصي الجارية يعني ايه المعاصي الجارية اللي انت علمتهم زمان المعصية قبل ما تتوب اللي انت عرفته على فلانة اللي انت عرفتها على فلان اللي انت اديته رقم مش عارف ايه اللي عرفته موقع نت اللي عاد جبت له شريط لمغني اللي عرفته سكة مش عارف ايه اللي فرجته اه، يعني ايه اللي انت اديته سجارة قبل ما انت تتوب منها يعني لو الموضوع زاد بقى اللي انت علمته مخاط اي حاجة بقى معاصي جارية وهو الوقت قاعد يعصي ربنا ودي معاصي جارية ها يعني يعني ودي لها توبه طبعا ولكن إن لازم تستغفر منها ومن المعاصي الجاريه كمان ايه غير الموضوع ده الاخوه اللي بكل سذاجه على الفيسبوك تقعد تشير مقاطع مليانه منكرات بس هو فاكر ان هو بينصر كده القضيه بتاعته وساكت على المنكرات اللي فيها وساكت على الحاجات الحرام اللي فيها سواء من اغاني حرام سواء من صور حرام ومتقاله ان هو كده معلش يعني ايه المصالح و... يا ابني ده ده انت بتشير معاصي والغلابه بقى اللي مش داريين يا عيني اللي مش ملتزمين وقاعدين يشيروا على الفيسبوك اغاني ويشيروا حاجات وحشه وده مصيبه دي الوحيده والعياذ بالله المعاصي الجاريه السيئات الجاريه طيب النوع الثامن من انواع المعاصي بعد السيئات الجاريه ايه معاصي في حق الاسلام لو واحد يا جماعه ما دخلش الجيش وهرب من التجنيد لو اتقبض عليه في حمله يعملوا فيه ايه انت تعرف ان احنا معظمنا هارب من التجنيد بس من الجنديه لدين الله حق الاسلام كم مره شفت منكر وكنت تقدر تغيره وما غيرتوش كم مره حصل ازمه للاسلام واتشغلت بدنيتك وما وقفتش مع دينك فاثابكم غما بغم سبت الدين في الغم بتاعه يتنزل الغم في الدنيا على اللي ساب الدين في الغم بتاعه بسبب ان هو تخلى عن دينه كم مرة كان المفروض تبقى جندي للاسلام في موقف من المواقف وانت خذلت الدين فيها كل ده يا جماعة انواع معاصي وانواع معاصي تانية كتير حد يقدر يقول لي ورقة الذنوب البسيطة بس اللي احنا بادئين نعمل فيها ديت فيها كام نوع من انواع المعاصي ها رقم واحد معاصي السر اكتب بقى جميل اكتب يا حبيبي رقم اتنين معاصي زمان الماضي رقم ثلاثة معاصي القلوب الوزة اللي مدبوحة رقم أربعة معاصي نفوس إبليس أول واحد قال أنا رقم خمسة معاصي معاصي الفرائض كم فجر راح عليك وانت مش واخد بأسباب رقم ستة معاصي الاخلاق والمعاملات مصيبة آه الوالدين والارحام والناس والم... رقم سبعة معاصي معاصي الجارية والعياذ بالله المعاصي بقى المتعدية اللي قبل ما تبقى منقبة لما كنت متبرجة كم بنت في ابتدائي قال لي ديتك وما كبر آه ده قصة يا جماعة المعاصي الجارية ده ربنا يعافينا يا رب طيب رقم ثمانية معاصي ها معاصي في حق الاسلام يبقى اذا اول حاجه هتعملها ورقه الذنوب والمعاصي بس نعملها تاني حاجه الوقت يا جماعه عايزين كل واحد مننا يبقى له ورد استغفار النبي قال لك كده قال لك 100 مره 70 مره يعني سبحان الله احاديث الاستغفار يعني يعني خلاف كثير من الاذكار اللي النبي بيسيبها مطلقه بالعدد 70 100 170 الروايات بتاعتها بقى في صحيح مسلم وفي النسائي وفي البخاري وفي ال... يعني في كل بقى الايه فتح الباري في كل الايه في كل ال- الاحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم العدد متحدد يعني لازم تلزم نفسك وتبقى راجل في الذكر ده بالذات قول لي بقى دلوقتي انت هتستغفر كم مره مين يا جماعه يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستغفر 100 مره في المجلس يبقى ده وهو مع الصحابه طب وهو لوحده قال لهم اني استغفر الله واتوب اليه في اليوم ايه 100 مره يبقى 100 مره لوحده يعني قول 100 بالنهار و100 بالليل مين يثبت 100 استغفار بالنهار و100 استغفار بالليل ها مين يثبت ماشي معقول جميل مين يثبت 100 استغفار بالنهار 100 على الاقل يعني على الاقل 100 و100 ده على الاقل باذن الله طب مين يحاول يجيب له كده 100 بعد كل صلاه حلو جدا ده ده حاجة جميلة جدا طب مين يعرف يجيب المية دول يا عم بلاش مية ومية احنا عايزين مية واحدة بس بس يبقوا سيد الاستغفار حد يعرف يجيبها دي واحد صاحبي عملها معاه مرة ومات الله يرحمه الله يرحمه بس يعني بطل يعني ان شاء الله اه جميل جدا ما شاء الله ما شاء الله طيب مين يزود مين يزود يا رجاله مين ياخد المصحف ده استنوا بس استنى بس عايزين نجيب حاجه انا مش عارف انا كنت محضر لكم يعني بس مش هم اللي انا قلته طب خلينا في المية اللي بالنهار والمية اللي بالليل بس احنا نجيبهم بس الاول الدنيا تفتح بس الاول هتجيبهم خد يلا خلاص المصحف ده انا ما اعرفش بتاع مين وكتاب الاذكار ده جميل قوي برضو ما اعرفش بتاع مين آآ آآ اخواني في الله الحاجه الثالثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذنب ذنبا فتطهر فاحسن الطهور اتوضى وضوء صح ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله الا غفر الله له او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مين الليله يجيب ركعتين التوبه ركعتين التوبه من كل ذنوب ولو وقعت في عاده سريه اتوضى وصليهم ولو وقعت في صورة وحشة اتوضى وصليهم ولو بصيت على منظر حرام اتوضى وصليهم مين يحيي سنة ركعتين التوبة مع كل ذنب يقع فيه بإذن الله سبحانه وتعالى ونبدأ الليلة على الذنوب اللي فاتت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يبقى كده بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى يعني إيه, إيه, إيه, إيه نبدأ نستفيد عايزين الأسبوع ده يبقى منطلق الاستغفار والله يا إخواني والله اللي يعقل هيستغفر له شوية قبل ما ينام وشوية قبل ما يصحى وشوية بعد كل صلاة وشوية مع أذكار الصباح وشوية مع أذكار المساء املى يومك بالاستغفار ركز في الاستغفار زي النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يفتح لك كل حاجة يعني سبحان الله العظيم كان في واحد رايح لشيخ واحد من الدعاه المشهورين يعني فبيقول له يا شيخ انا اتجوزت وما خلفتش قال له طيب كان في الحج قال له طب يا خلاص بقى احنا في الحج بقى وايه ادعي ربنا احنا في ايام مفترجه قال له استنى بس اه فسمعت في الراديو ال ال الشيخ بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار رحت لمراتي قلت لها بقول لك ايه تعالي نستغفر بنيه ان ربنا يرزقنا ولد قال له وبعدين قال له ربنا رزقنا ولد قال له الحمد لله قال له مراتي وهي نف نفساء لسه اه قلت لها تعالي نستغفر بنيه التاني استغفرنا بنيه التاني يا عم الشيخ بعدها على طول ربنا جاب لنا التاني مراتي ولدت التاني وهي لسه نفساء قلت لها تعالي نستغفر بنيه التالت ربنا ادانا التالت يا عم الشيخ بس التلاته سكور وانا نفسي في بنت قال له طب خلاص بقى ادعي ربنا بالبنت قال له استنى بس استنى بس ها مراتي قالت لي نريح شويه قلت لها خلاص ريحك شويه نفسنا في بنت رحت قلت لها احنا عايزين بنت تعالي نستغفر بقى بنيه بنت والوقت انا بحج معاك ومراتي نفساء في البنت الولاده الرابعه فضل الله فالاستغفار ده جميل قوي يا جماعه بس يا جماعه الناس دي استغفرت كتير يعني ما تتخيلش انك هتروح بقى تستغفر انت عايز تستغفر كتير وانت قاعد تبص لورقه الذنوب بتاعتك ليل ونهار ويبقى ده دايدا حياتك شوف بقى فتحة ربنا عليك في دينك ودنيتك وآخرتك حينما تدمن هذه العبادة حقيقة شباب أنا اخترت عبادة الاستغفار النهاردة أتكلم عنها لأن أنا مبقوق منكم لأن أنا حاسس إن الإخوة ما عادش فيها فايدة ما بيتأثروش بحاجة يعني تكلم الناس يلا يا اخوانا الدعوه الى الله يسخن وتاني يوم تلاقيه نام يا اخوانا العباده يسخن فقلت بالتاكيد في حاجه القضيه الوقت في حاجه يقينا السبب الذنوب فلعل لو الاخوه والاخوات استغفروا لعل ربنا يجيب الفرج يا رجاله لعل بعد كده نلاقي الناس والله يا اخواني انا عشت فتره كنت تعمل لشاب كده اهو يتوب تكلم الاخ يتوب اي حد بيسمع دين بيتوب الناس جايه كده لوحدها انا اللي قاهر قلبي بقالي كذا سنه هو يا رب ايه اللي كان زمان وما عادش موجود دلوقتي زمان اقل مجهود في الدعوه كان بيقلب الدنيا الناس هتلتزم على نفسها اقل كلمه بتاثر في, في, في توبه الناس الشاب يسمع درس يغير كل حاجه ويتوب من كل حاجه ايه اللي حصل مفيش حاجه اتغيرت غير الذنوب اكتر زمن عصي فيه الله يبقى عايزين نرجع تاني للقلوب الرقيقه بتاع زمان الاستغفار ربنا يرقق بيه قلوبنا ويرقق بيه قلوب الناس باذن الله سبحانه وتعالى الحاجه الاولانيه اللي انا بوصيكم بيها غير طبعا الاستغفار الورش باذن الله سبحانه وتعالى مين بيقعد في الورش يا جماعه من اللي قاعد قدامي مين بيقعد في الورش ما شاء الله مين بيقعد في الورش يا نهار ابيض ده اللي رافعين ايدهم يعني تقريبا نص الناس اقل من نص الناس طب مين هيقعد في الورش هو برضه نص الناس ونصه بخمسه بقت نصه بخمسه لا يا اخواني يا جماعه اكبر فتح ربنا فتح به علينا موضوع الورش ده والله اكبر فتح ربنا فتح به علينا ده فرج ده باب فر ده باب السماء اتفتح لنا كده نزلت فكره الورش دي الله اعلم نزلت بسبب ايه بقى ولا بسبب مين يا اخوانا ده لاول مره الدين ما عادش هيبقى كلام في حياتنا ده لاول مره انا بقول لك طبق وانت معاك صحبه هتفضل معاك على مدى الاسبوع تتواصلوا مع بعض وتطبقوا مع بعض ما عادش في شكوى انا لوحدي انا وحيد انا مش لاقي انا بقى انا الشحن بيخلص على يوم الاثنين يا اخوانا ده, ده, ده فتح مبين اوعى تضيع الفرصه دي على نفسك اوعى تضيع الفتح ده على نفسك فرصه اخيرا ان ديننا ما عادش يبقى كلام ان ديننا ما عادش يبقى دروس وخلاص ان انت ما يبقاش دينك انك سمعت درس ومشيت يا اخوانا قضيه الورش دي قضيه ان التوصيات اللي بنقولها دي يعني هتقعدوا دلوقتي في الورش باذن الله هتتكلموا طب نستغفر ازاي طب الموانع من الاستغفار ايه طب ذنوبنا عملت فينا ايه هتلاقي يا ابني واحد حبيبك يكلمك وتكلمه تتكلموا مع بعض تتشاركوا مع بعض انا اسوا اصعب فتره في حياتي ايام ما كنت طالب لان ما كانش ليا صحبه فيها لم اجد صحبه غير بعد ما اتخرجت وبدات اشتغل بقى فضل ومنه الله في التربيه والدعوه وبدا يطلع ناس احنا الاثنين همنا واحد بدات الاقي اصحاب في الحياه انت يا ابني بيتوفر عليك سنين انك تلاقي صحبه انك تلاقي ناس شايله همك وبتفكر فيك وبتحبك وبتسال عليك لو غبت و... و... يعني عايزين يا اخوانا يعني باذن الله سبحانه وتعالى عايزين موضوع يعني الورش ده ندرك قيمته والمفروض ان احنا بنرتب وان كان يعني يبدو ان هو لسه ما ترتبتش قوي المفروض كنا نعلن عنها الاسبوع ده دوري للورش هنعمل دوري كوره ما بين الورش وبعض وهنختار من كل ورشه فريق وهنروح استاد الجامعه ان شاء الله باذن الله هن... حاجه جميله هنبقى مجتمع يا جماعه هنبقى بيئه ايمان يا اخوانا ما عدناش هنبقى افراد اتقابلوا ومحدش عارف اللي على يمينه واللي على شماله يا اخوانا هنعيش دين ده ده مفتاح قناة ان احنا نعيش دين ما عدتش تبقى بتشبه على الاخ ده بشوفه في الدروس دايما لما بحضر عد هيبقى كل اللي حواليك حبايبك هيبقى كل اللي حواليك اخواتك وانت ماشي في الشارع لو قابلت ده هتسلموا على بعض وتحضنوا بعض في دراستك هتكتشف ان ده صاحبك في شغلك هتكتشف ان ده معاك في منطقتك هتكتشف ان ده معاك يا ابني هيبقى في حياة يا جماعة ساعد نفسك انك تعيش دين ان الدين ما يبقاش في حياتك درس وخلاص مين هيحضر الورش الليله يرفع ايده ارفع ايدك يا والله العظيم هجيب لكم خرزانه شيخ تامر خرزانه الله يكرمك المره الجايه خلاص عشان ال لا كده حوالي 70% من الناس رفع ده بس ما ينفعش يا رجال عايزين نبقى بيه انا نفسي صاحبكم يا اخي انا نفسي استمتع بصحبه اخواني ده هم نفسي كل ده هم يبقوا اخواني وحبايبي وصحبتي في الحياة يعني انا بعتبر ان اللي قاعدين قدامي دول دول صحبتي في الحياة دول صحبة بكرة دول اللي لما يكبروا وباذن الله ويعرفوا معاني الدين اكتر ويبداوا يطلبوا علم ويبداوا بقى ايه ندخل مع بعض في تحفيظ القرآن وندخل وندخل هنبقى اصحاب بعض في الحياة هنبقى باذن الله واحده سند بعض في الحياه يا اخوانا نتصل على بعض نطمن على بعض نسند بعض نشجع بعض نخبط في بعض لما حد من مشايخنا يجي خطبه مثلا من خطب الجمعه وكلنا قاعدين جنب بعض نبقى اصحاب يا اخوانا نبقى اصحاب نبقى حبايب ما تضيعش الفرصه دي على نفسك ما تضيعش الفرصة دي انت قعدتك وجلستك في بيئة الايمان دعم لبيئة الايمان كلها ودعم للفكرة اللي احنا عايزين نصدرها ان بدل ما الملتزمين عاملين زي الغنم في الليلة الشاتية كل واحد له دماغ ان احنا اخيرا نبقى مجتمع اخيرا نعيش دين اخيرا تلاقي اللي يسأل عنك اخيرا لما الساعة 2 بالليل شهوتك تثور وهتتجنن هتقع في العادة السرية تلاقي اللي تتصل بيه ويجيلك او تجيله تلاقي اللي شايل همك تلاقي اللي بيدعي لك اخيرا لما تموت هتلاقي حد يفتكرك ويقول يا رب اغفر له اخيرا هتلاقي حبايب يحضنوك وتحضنهم وتعيشوا مع بعض فيا ابني ما يعني يا جماعه يعني ده فرصة عمر يا اخوانا والله انا شايف كده الموضوع مش ان اللي قاعد في اللي ماسك الورشة هل هو بقى عالم هل هو ولا هو اخ اكبر منك شوية ولا ايه يا ابني انتوا صحاب انتوا هتبقوا شلة هتبقوا جروب شلة شله مع بعض في الدنيا وفي الدين حد طيب وشويه بقى وهنعمل تظاهر بقى ايه الورشه دي تزور دي ودي تزور دي ودي تحضن دي ودي تحضن دي ودول يجيبوا النهارده حلويات ودول يجيبوا النهارده سندوتشات فول من البغل ودول يجيبوا النهارده اه صينيه بسبوسه معموله في البيت ودول يجيبوا نبدا بقى نبعت لدول حاجه ونبعت لدول حاجه وناكل ونهيص تبقى جو جميل نعيش دين يا شباب يعني يعني افهموا الدين صح افهموا توصلوا لربنا ازاي درس مش هي مش هيوصلك لربنا زي ما بيئه ايمان توصلك الحاجه الثانيه ان شاء الله باذن الله آه، الورش النهارده انا بقول لاخواني اللي على شبكه النت معانا النهارده ان بفضل وفتح الله هنبدا النهارده ورش النت يعني انا بعد ما اخلص الدرس الكلام ده مخصوص للاخوه اللي على النت دلوقتي الشباب والاخوات اللي على النت ان انا اول ما اخلص الدرس هدخل في الاوضه ان شاء الله باذن الله ربع ساعه او عشر دقائق هكلم الشباب في فكره الورش وبعد كده المدير بتاع المشروع على شبكه النت هو بقى اللي هيبدا ايه يقسم الشباب على الورش اللي موجوده على النت عشان يبقى في بيئه ايمان على النت كمان بص احنا عايزين نودي ابليس في 60 داهيه احنا عايزين نعمل بيئه ايمان على النت وبيئه ايمان في الارض وبيئه ايمان في كل جامعه وبيئه ايمان في كل نادي وبيئه ايمان في كل قريه وبيئه ايمان في كل منطقه عشان يا اخوانا اللي يلتزم يلاقي دين والملتزم ما ينتكسش يعني الوقت الدرس يعني كنت بقول لاخوانكم سبحان الله الدرس دلوقتي مثلا لو درس فيه 1000 واحد للاسف ما فيش حد بيثبت للاسف بعد خمس شهور هيبقى في كام واحد لا اللي حضروا معانا في الصديق يسكتوا بص اللي عارفها يسكت بعد خمس في الصديق بقول لهم ألف واحد بعد خمس شهور فواحد قال لي ولا واحد واحد قال لي ثلاثة قلت له يا ريت هم برضه هيبقوا ألف بس غير الألف كل شوية دول يجوا ويجي غيرهم دول يجوا أنا نفسي يا جماعة أحفظ شيخ لحد يعني يعني يعني أخ- يعني احنا كنا زمان في خطب الشيوخ بتاعتنا ودروسهم كنا بنخبط في بعض عرفنا بعض بعد سنين قال لا ده فلان بقى داعيه ده فلان ما شاء الله كتب لها بقى في العلم الشرعي بي- ده ف... ما شاء الله يا اخوانا الثبات اثبت عشان تثبت مصيبه الشعب المصري انه مش متعود انه يثبت في حاجه مش متعود اصلا على الثبات في حاجه في الدنيا فلما بيدخل في الدين بيدخل في الدين بنفس عيوب الدنيا يا ابني اثبت من ثبت نبت من ثبت نبت اثبت عشان تنبت الحاجه الثانيه ان باذن الله سبحانه وتعالى الليله القرانيه الليله القرانيه انا كنت بديها في مسجد ايه انا عامل لكم ليله قرانيه في وسط الاسبوع عشان يبقى في جرعه مكثفه من الاتصال بالقران عشان الناس تتعرض لنور القران يحصل تربيه بسرعه للناس باذن الله سبحانه وتعالى الليله القرانيه كنا بنديها لمده اسبوعين في مسجد ايه الصفطاوي وبعد كده آه، آه، نقلناها في الصديق الاسبوع اللي فات بس الاسبوع اللي فات بس هترجع مسجد الصفطاوي تاني باذن الله يوم ايه مش هينفع الاربع بقى عشان درس الشيخ احمد جلال يعني ايه آه، آه، آه، المغرب يوم التلات يوم التلات ايه مش عايزين الذكاء الاخوي الليله القرانيه هتبقى امتى يوم التلات العشاء يوم التلات العشاء في مسجد ايه صفطاوي باذن الله اشمعنى يوم التلات العشاء دكتور غريب رمضان ربنا يحفظه هيدي من المغرب للعشاء ده درسه الثابت في الصفطاوي برضه من المغرب للعشاء الحاجة آه، نفيسة أم دكتور عبد الرحمن الصاوي بقى ربنا يحفظها بتدي درس نسائي قبل المغرب ده عشان الأخوات برضو يجوا من بدري بقى ها مش للإخوة ده الأخوات يبقى يبقى هيبقى النساء جايين من قبل المغرب درس آه، آه، الحاجة نفيسة أم الدكتور عبد الرحمن الصاوي ربنا يحفظها وبعد المغرب دكتور غريب رمضان الدرس الأسبوع بتاعه وإحنا بعد الإيه بعد العشاء الليله القرانيه بتاعتنا هنشرح الايات ال 60 دقيقه اللي بنع- اللي بنقعدهم كل مره باذن الله سبحانه وتعالى وبعد كده يا اما هنقوم نصلي بالايات يا اما مقابر العسوي جنبنا هنقوم داخلين على المقابر ومضلمين النور ونبدا ن- ايه ونبدا نعيش حياتنا شويه في المقابر يعني يبقى ايه يبقى في عمل كده ايماني بعد الليله القرانيه باذن الله سبحانه وتعالى يبقى اذا آه، انا بعلن دلوقتي على ان يوم الثلاث شبه يوم تربوي باذن الله هيبقى الليله القرانيه بتاعتنا في العشاء يوم الثلاث في مسجد الصفطاوي مين هيحضر يا راجل يا راجل من غير نصب طيب اما نشوف يبقى يوم الثلاث في مسجد الصفطاوي طيب يوم الاربع بقى المره اللي فات كان الشيخ احمد جلال من المغرب للعشاء وبعد العشاء انا بعد العشاء طيب احنا هنعمل يوم الاربع حاجه جميله قوي في مسجد الصديق بقى في مسجد ايه الصديق درس الشيخ احمد جلال يوم ايه درسه الاسبوع يوم الاربع في مسجد الصديق اصلا صح المره دي بقى مش هتبقى درس بس للشيخ احمد جلال هتبقى ليله ايمانيه مين اللي بيدي فيها الشيخ احمد جلال دكتور عبد الرحمن الصاوي دكتور غريب رمضان واخوكم باذن الله سبحانه وتعالى وانا باذن الله احنا الاربعه يوم الاربع في ليله ايمانيه في مسجد الصديق باذن الله سبحانه وتعالى يبقى يوم الاربع ده ليله ايمانيه عامه مفتوحه للاخوه والاخوات هتبقى الليله الايمانيه بتاعت يوم الاربع عن ايه حد يتوقع كده احنا كل... ما شاء الله مين اللي قال الدعوه ده في ناس هنا ما شاء الله يا اخوانا مركزه معايا درس المره اللي فاتت كان عن الدعوه وليله الاربع اللي فات انا والشيخ احمد جلال قعدنا عواميد افتح لي قلبك قعدنا جلسه افتح لي قلبك عن الدعوه مع الشباب اللي جم مسجد الصديق فيعني شفنا ان ان قضيه الدعوه ما ينفعش انها تتقال مره وتتنسي فهتبقى الليله كلها بعنوان مفيش بديل بعنوان ايه مفيش بديل عشان لو عايزين تعملوا اعلانات ليها على النت لان قضيه الدعوه انا بالنسبه لي حياه او موت انها لازم تحيا وسط الاخوه والاخوات لازم قضيه الدعوه باذن الله وحده تحيا في الصف ده اهو ما تموتش في الصف ده اهو فهتبقى الليله اسمها مفيش بديل يعني لا يوجد طريق للتغيير الحقيقي ولاصلاح الواقع الا الدعوه الى الله اولا وبعد كده اي طريق يبقى ياثر انما الدعوه اولا وبعد كده اي وسيله اخرى يبقى اذا ان شاء الله باذن الله خرجنا ان يوم الثلاث الليله القرانيه في مسجد الصفطاوي باذن الله وغالبا الميعاد ده هيبقى السبت بتاع الليله القرانيه خلاص بقى الثلاث العشاء في مسجد الصفطاوي قبلها درس دكتور غريب رمضان قبلها درس الحاجه نفيسه باذن الله سبحانه وتعالى للنساء عشان اللي عايز ياخد الليله التربويه على بعضها يوم الاربع هيبقى مره الاسبوع ده ان شاء الله في مسجد الصديق ليله تر... ليله تربويه ايمانيه بعنوان مفيش بديل للاربع دعاه اللي انا قلت لكم اسمائهم اخواننا على النت بذكرهم تاني ان بعد الدرس ان شاء الله يعني بيستنوا معانا بقى هنصلي العشاء احنا في المسجد دلوقتي وبعد صلاه العشاء هدخل لهم ان شاء الله باذن الله على النت ليهم هم لوحدهم عشان اكلمهم عن ترتيب فكره الورش اللي هتبدا على النت النهارده بذكركم بموضوع الورش يا اخواني في الله باذن الله انا عايز كل المسجد بعد ما نخلص الدرس يبقوا موجودين في الورش الايمانيه باذن الله الشيخ تامر شكري اول ما نخلص هيمسك الميكروفون ويرتب الناس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك